بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين
وحدثت المفاجأة اللي محدش كان يتصورها أنا غسلت قبل كده ناس لكن ما شفتش ده بالصورة دي كده والله والإخوة اللي كانوا معانا يشهدوا باللي شفناه باللي شفناه يسر إخوانكم في تسجيلات عربية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز أحسن خاتم مع فضيلة الشيخ هاني حلمي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي الكرام حصل معايا موقفين حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لي رسالة علشان آجي النهاردة واتكلم معاكم في الموضوع ده سبحان الله دي المرة الأولى اللي يحصل معايا الموقف ده والفارق الزمني ما بين الموقفين كان شهر بالظبط فالموقف الأول كان في أول رمضان والموقف الثاني كان في أول شوال تعالوا أحكي لكم اللي حصل وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين القصة الأولى قصة الحاج أحمد ياسين والد أحد إخواننا الطيبين كانت أول ليلة من ليالي رمضان نزل الحاج أحمد في الليلة دي وأذن للعشاء في المسجد اللي بناه تحت بيته وربنا أكرمه وصلى العشاء وبعد كده صلى القيام ما شاء الله الحاج أحمد بقت صحته عال العال رمضان السنة دي هيقضيه وسط أولاده مش زي السنة اللي فاتت اللي قضاه وهو في المستشفى بسبب مشاكل القلب اللي كانت بتجيله على أوقات فحالته بفضل الله كانت اتحسنت بعد ما كان عمل عملية القلب المفتوح أحواله الصحية بقت أفضل الناس في المسجد كلهم كانوا بيحبوا الحاج أحمد ودايما يشكره في أخلاقه وحسن معاملته للكل علشان كده راحوا له بعد ما صلوا القيام وقالوا له يا حاج أحمد مش هنصلي النهاردة بقى التهجد قال والله أنا مش همنع حد من الخير البيت بيت ربنا توكلنا على الله وطلع للبيت يستريح وبنية إنه إن شاء الله يصلي التهجد مع الناس بالليل ويطلع الحاج أحمد يستريح لكن الراحة الأبدية الحقيقية يدخل ينام على سريره وجنبه شريكة عمره وزوجته وحبيبته وفجأة من غير أي مقدمات يأتيه الموت بغتة قال الله هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون مش هتبقى حاسس هتيجي فجأة محدش هيبقى مصدق مفيش مقدمات مفيش أي إشارات تأتيه ساعته ساعة موته بغتة فجأة وهو لا يحسب لهذا حسبانا وهم لا يشعرون محدش مصدق زوجته جرت بسرعة اتصلت بالدكتور يمكن يقدر يعمل أي حاجة لكن الموت كان أسرع كما يقول الله جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الحكاية مش زي ما انتم حاسبين إذا بلغت الروح التراقي وصلت لغاية الحلق وقيل من راق يجري الناس يقولوا فين الدكتور هاتوا الدكتور بسرعة قال ابن عباس تقول الملائكة الذين حوله من الذي يرقى بروحه أملائكة الرحمة يا رب أم ملائكة العذاب مين مين اللي هياخد روحك أملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وظن أنه الفراق اتأكد إنها اللحظة الأخيرة لي في الدنيا هي دي الخاتمة علشان كده ربنا سمى الموت يقين فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الحقيقة اللي محدش يقدر يهرب منها قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم جيد بس انت محدش عارف والتفت الساق بالساق فرجله تيجي على رجل وتقترن شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة شدة السكرات مع شدة أول مشاهد الآخرة عليه إلى ربك يومئذ المساق إما إلى عليين وإما إلى سجين اللهم صل وسلم الحاج أحمد ماهر كلمة كل واحد مننا ينتظرها عما قريب أو بعيد الناس بقت في حالة هلع أولاده في حالة انهيار محدش مصدق في اللحظة دي اتصلوا عليا علشان ناخد إجراءات تجهيز الميت جرينا للبيت رحنا نواسي أهله وأولاده ونجهز الميت سبحان الله أنا مش ناسي اللحظة دي أول ما دخلت عليه حسيت إن الراجل ده إن شاء الله حسنت خاتمته الابتسامة في وشه والحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وحسن إسناده العراقي في تخريج الإحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحفة المؤمن الموت التحفة دي الهدية الثمينة اللي يحصل عليها المهدى إليه من المهدي فالميت بيبقى فرحان لما يبشر بما عند الله له من الكرامة عند الموت فيبتسم شوفوا موته كانت جميلة ازاي اليوم ده أذن المغرب والعشاء وصلى العشاء والقيام ونوى انه يتهجد وكان ناوي في رمضان ده انه يطلع عمره وقدم جواز السفر بالفعل وكل ده من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قيل وما عسله قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه فمن علامات حسن الخاتمة إن الواحد يوفق للعمل الصالح وإنه يختم له بعمل صالح إن شاء الله سبحان الله المبشرات كانت في موت الراجل الطيب الصالح ده كانت كتيرة وعظيمة جدا يعني بفضل الله مفيش حد سمع بموته إلا وأثنى عليه ده في ناس شيوخ وصالحين أول ما سمعوا بنبأ وفاته منهم اللي قال والله أنا حزنت على موت الحاج أحمد أكتر ما حزنت على موت أبويا جيرانه شفتهم يقولوا لولاده والله موت الحاج أحمد مأثر في الواحد لدرجة إنه ما بقاش نفسه يعمل أي حاجة من شدة الحزن الحزن في قلوبنا أكتر من اللي في قلوبكم بكتير وهذا من المبشرات فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا والحديث الصحيحين قال وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض فمن علامات حسن الخاتمة أنه يثنى على العبد بعد وفاته الخير المهم في الليلة دي لما لقوا الوقت اتأخر قالوا خلاص ندفنه في النهار والفعل بدأنا في إجراءات تجهيز الميت وبدأنا نلين المفاصل ونعده للغسل في النهار رجعت أنا في الليلة دي قرب الفجر البيتي لكن أحد ولاد الحاج أحمد كان في حالة انهيار تام واتصل عليا يا شيخ أنا خايف ليه؟ قال لي أنا حاسس أن والدي ملحقش يقول الشهادتين قلت له إن شاء الله ربنا يكون ثبته بالقول الثابت في السكرات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني في السكرات وفي الآخرة ويضل الله الظالمين قال لي أبويا ملحقش أمي بتقول الموضوع جه مرة واحدة وهي عقبال ما راحت تنده له الدكتور كان اللي حصل حصل قال لي أنا خايف جدا على أبويا قلت له أحسن الظن بالله إن شاء الله يكون قالها أنت بس عليك دلوقتي إنك تبر بأبيك بجد وتبقى الولد الصالح اللي كان يتمناه للحظة دي فعليك إنك ما تنساهوش وأكثر من الدعاء له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وانتهت المكالمة وبيني وبينكم قعدت بيني وبين نفسي وقعدت افتكر المواقف اللي جمعتني مع الحاج أحمد وقد إيه الراجل ده كان متواضع لأبعد حد وقد إيه كان يحب أهل الإيمان ويحب الصالحين وقد إيه كان حريص على عمل الخير أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة من عنده تغنيه عن رحمة من سواه الصبح بدري كان الإخوة كلهم بيتنافسوا علشان يشهدوا غسله وحدثت المفاجأة اللي محدش كان يتصورها والله أنا غسلت قبل كده ناس لكن ما شفتش ده بالصورة دي كده والله والإخوة اللي كانوا معانا يشهدوا باللي شفناه احنا لما كنا بالليل بنلين مفاصله ما كانش فيه أي حاجة غير طبيعية بس ما شاء الله الابتسامة منورة وشه وهيئته تبشر بالخير لكن والله هو ده اللي حصل أول ما دخلت على الغسل لقيت اللي من الإخوة منهار من البكاء واللي طيران من فرحة المشهد كان عجيب وكان غريب شدني واحد وقال لي شفت اللي حصل يا شيخ بص بص على ايده والله صباع السبابة اللي بتتشهد بيه واقف متصلب بطريقة عجيبة الإخوة اللي كانوا بيلينوا مفاصله بالليل بيحلف لي واحد منهم والله يقول لي أنا مسكت إيده بالليل وما كانش فيه حاجة من دي حطوها تحت الملاية والصبح وهم بيهيئوا للغسل لقوا المشهد العجيب ده فما كان من أحد الإخوة الأفاضل اللي كان معانا على الغسل إلا إنه انهار تماما في البكاء وقال أنا غسلت وشفت ناس كتير بيرفعوا صباعهم ساعة الغسل لكن مش بالشكل ده الصباع واقف مش متني سبحان الملك والله الواحد الفرحة بقت مالية قلبه وبدأنا ننتهي من الغسل وبفضل الله غسل وكف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واحتسبنا هذا الأجر العظيم في تغسيل الميت فكما جاء في مستدرك الحاكم وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة ومن حفر لميت قبر فأجنه فيه أي فأدخله فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة شوفوا قد إيه ثواب تغسيل الميت لا ده فيه رواية أعظم في الأجر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني قال من غسل ميتا فكتم عليه الواحد يكتم عليه يعني لما يشوف حاجة من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله يكتم عليه وما يخبرش باللي شافه وما يفضحش الراجل ده إذا أراد أن ينبه لأمر من هذه الأمور ينبه لكن دون أن يعلم من هو صاحب هذه الحادثة إنما المبشرات وحسن الخاتمة ليست داخلة في هذا الحديث في رواية الطبراني النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز الشاهد انطلقنا نصلي عليه وما شاء الله المسجد امتلأ وحضر الجنازة علماء ودعاء وصالحون نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا ليكونوا إن شاء الله شفعاء للحج أحمد ففي صحيح مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما مات له ابن فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال قلت نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ولما الصلاة حضرت قام أحد أولاده وصلى عليه وهي السنة كذلك إن أقرباء الميت هم اللي يتولوا إمامة المصلين في صلاة الجنازة ده طبعا علشان بيبقى الواحد أحرص على الميت من أي واحد تاني برضو الموقف ده ما يتنسيش وابنه يبكي بكاء رقت له قلوب الجميع وراح قايل أستحلفكم بالله أن تخلصوا له الدعاء وهذا أيضا من فعل السلف ففي الحديث الذي رواه النسائي عن الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم صلى ابنه وانهار في البكاء وأظن أن الدعاء للحج أحمد كان طالع من قلوب الناس كلها نسأل الله تعالى القبول بعدين قلنا ندفنه في مدافن شرعية وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم برغم أن الحج أحمد كانت ليه مدافن خاصة إلا أن الكل استجاب والفعل دفناه في لحد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني اللحد لنا والشق لغيرنا واللحد ده اللي هو حفرة بتبقى في الأرض واللي راح قبل كده المدينة ودخل البقيع أو شاف صورة ليه هو ده اللحد بالظبط يحفره في أرض صلبة لها طبيعة خاصة ويضع فيها الميت ويحثو عليه التراب ومن السنة ان الواحد يحثو ثلاث حثوات بعد ان يوضع الميت في القبر فالحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم آتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة وسبحان الله عدد الناس اللي شيع الجنازة حتى الدفن كان عدد كبير على ان ده كان يبقى اول يوم في رمضان والناس اغلبهم بتبقى معزومين لكن الكل طمع في الاجر وانه يكتب ليه القيراتين والقيرات مثل جبل احد ما شاء الله لا قوة الا بالله اكثر من رؤية جميلة اتشافت للراجل الصالح الراجل الطيب ده كلها تبشر باذن الله انه من اهل الجنة والإخوة السنة دي بقوا بيتسابقوا على عمل العمرة ليه وما شاء الله أكتر من أخ عمل له عمرة ده غير بر أولاده بيه والصدقات الجارية اللي أنفقوها في سبيل الله علشان أبوهم بصراحة أنا من ساعة ما رجعت من الجنازة والسؤال الحائر جوايا الراجل ده كان بيعمل ايه الراجل ده ايه كان عمله علشان المبشرات دي كلها ليه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه انه يموت في اول ليلة من رمضان وبعد ما يصلي القيام علشان يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويمكن بنيته انه يقوم ليالي رمضان يكتب له الاجر ده ويغفر له ذنوبه وانه كتب في هذه الليلة من عتقاء الله من النار أنا أحسن الظن بالله ليه لا الحاج أحمد كان راجل طيب بس يعني بمنظور كتير مننا راجل عادي بيعمل خير وبيحب الخير الراجل ده كان وراه حاجة في سر عشان كده من اللحظة دي بدأت أتتبع أخباره وسألت أولاده قولوا لي أبوكم كان بيعمل إيه فأول حاجة لفتت انتباهي في الموضوع الأصل القلب وكان أبوهما صالحا الحاج احمد كان حكى لي الموقف ده سبحان الله بيقول ان والده كان بيشتغل في تجاره القماش وفي يوم من الايام جاله ناس مفزوعين وقالوا له يا حاج ياسين المخزن اتسرق فشوفوا بقى الراجل الصالح قال لهم ايه راح منادي على عياله وكان فيهم الحاج احمد وقال لهم الزكاه السنه دي اتحسبت غلط فالكل اتعجب قال لهم راجعوا الزكاه من تاني وبالفعل جابوا الدفاتر وبصوا لقوا غلطة في الحساب قاموا صححوا الغلط وظبطوا الزكاة فتحصل آية من آيات ربنا يجي الناس ويقولوا له احنا لقينا القماش اللي اتسرق على شط الترعة وقتال الحرامي جري بيهم ولما جه على شط الترعة ما عرفش يعدي فراح سايبهم ومشي ورجعت البضاعة زي ما هي بفضل الله فعلا احفظ الله يحفظ الناس دي اتعلمت من الصالحين فعشان كده فهموا عن ربنا عرفوا ان البلاء ما يكونش الا بذنب شوفوا ما قال لهمش اجروا الحقوا قال لهم احسبوا الزكاة الراجل ده كان عارف ان موضوع السرقة بيبقى متعلق بحق من حقوق ربنا في المال وان اخطر المعاصي منع الزكاة وعدم اخراجها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده قال لهم الزكاة اتحسبت غلط في ناس كتير بتفرط في موضوع الزكاة ده اللي بيحسبها غلط اللي يقول اطلع حاجة كده لله وخلاص وما يطلعش من ماله الاثنين ونص في المية وما بيحسبهاش بالطريقة الشرعية وده موضوع مهم وخطير جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم توعد وعيد شديد للي يمنع الزكاة او لا يخرجها على وجهها ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار الفلوس تتجمع وتبقى صفايح والصفايح دي من نار تكوى بها جنبه ويكوى بها جبينه وظهره وكل ما تبرد يعيد من تاني في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة المال ماله فأوعى تفرط في حقه وفي الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا تطلع له حية سودة يطوق بها عنقه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
فموضوع الزكاة ده موضوع خطير
ده النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللي يفرط في الزكاة قال ابن مسعود آكل الربا وموكله اللي يأكل من الربا واللي يساعد في أكل الربا وشاهداه واللي يشهد على الربا إذا علماه والواشمة اللي تحط الوشم ودلوقتي البنات اللي بتقعد تحط وشم على دراعها واللي على بطنها والمؤتشمة اللي تعمل الوشم واللي تحط وشم ولا والصدقة هو ده بقى اللي يمنع الزكاة أو ما يطلعهاش على وجهها والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة النبي يلعنه يوم القيامة النبي اللي هيشفع ليك يلعنه يوم القيامة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات وكأن الحج ياسين كان عارف الحديث ده إن اللي يمنع أو يغلط في الزكاة يبتلى بالفقر بالشدة بالمصايب الناس دي اتعلمت وفهمت عن ربنا فعشان كده ربنا أكرمهم ومن كرم ربنا ليهم إن ربنا بارك في أولادهم مصداقا لقوله تعالى وكان أبوهما صالحا كان سعيد بن المسيب يقول لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ثم تلا قول الله وكان أبوهما صالحا وقال محمد بن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر يا لبركة الصالحين شوفوا البركة تحل ازاي تحل على اولاده وعلى احفاده وتحل على جيرانه كل ده ببركة الرجل الصالح نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالصلاح وأن نكتب عنده من عباده الصالحين تاني درس نتعلمه من قصة الرجل ده كلمة ابنه الهاني قال لي أبويا كان شعاره في الدنيا ما استحق الحياة من عاش لنفسه أبويا حرم نفسه من حاجات كتير علشان غيره وده درس مهم عايزين نتوقف عنده النهاردة الإيثار يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند بإسناد حسن عن خالد ابن عبد الله القسري إنه كان يخطب على المنبر فقال حدثني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك آه نحب الخير لغيرنا ما نعيش لنفسينا ده ربنا ذم المنافقين ووصفهم إنهم بتوع نفسيهم فقال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية المعنى ده بقى غايب يا جماعة في زمننا زمن الفتن اللي ربنا يحفظنا منها علشان كده الناس اللي بالشكل ده بقوا في زماننا عملة نادرة ثالث حاجة كانت واضحة جدا في حياة الحاج أحمد التواضع الراجل ده كان مع إن ربنا فتح عليه ويسر له من أبواب الرزق إلا إنك كنت تقعد معاه معلهوش أي لون من ألوان الطرف مش عايش يعني عشت الملوك راجل متواضع جدا كان في مهنة أهل بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وهو فلان الفلاني كان يحب برضه يدخل المطبخ وساعات يخدم على الناس بنفسه والله ده حصل معايا والواحد زي ما بيقولوا بقى في نص هدوم درجة ان احد اخواننا قال لي اللي ما يعرفش الراجل ده يحس انه بيتكلف التواضع من شدة تواضعه لله ربنا يرحمه ويغفر له ويكتبه في عباده الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان الله يقول لك كان يحب ياكل مع العمال اللي كانوا بيشتغلوا عنده ويسيب أحلى أكلة مع أهل بيته ويقول أنا برتاح كده ويقول أنا برتاح كده وده ذكرني بأعظم حديث ممكن تسمعه في حياتك حديث اختصام الملأ الأعلى الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في الصحيح والألباني ليه أعظم حديث يعني تسمعه في حياتك علشان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه شاف ربنا في المنام في هذا الحديث قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة الشاهد إن من الوصايا اللي ربنا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون واخدين بالكم يا جماعة حب المساكين عشان كده كان السلف يوصوا بالموضوع ده كتب سفيان الثوري إلى بعض إخواني عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه حب المساكين فحب المساكين ورعايتهم والحرص عليهم يبلغ الواحد درجة عظيمة جدا من الذل والانتصار والافتقار فيبلغ درجة عظيمة في العبودية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى من مساكين أهل المدينة ويشيع جنائزهم وكان عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته لو واحد من دول جه طلب من النبي أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم يسيب المجلس ويروح يشوف حاجتهم ولا يتكبر ولا يأنف ولا يتضجر وكان سيدنا جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم فلقب بأبي المساكين وستنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة سميت أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم سيدنا ابن عمر ما كانش يقعد يحب ياكل إلا مع المساكين يقول لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكا يوم القيامة قال الفضيل من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين فالدرس الثاني اللي نستفيده من قصة الحاج أحمد يا إخواننا لازم نعطف على الغلابة والفقراء ونحب المساكين الموضوع ده يخلصنا من مشاكل وآفات كبيرة أوي أخطرها الكبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال من مات وهو بريء من الكبر والغلول من الحرام والدين دخل الجنة حبك للمساكين ينزل عليك الرحمة يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يعلمك التواضع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله والتواضع ده ممكن يعلمك ويوصلك لمعاني يمكن ما تلاقيهاش عمرك في الكتب يبلغك الحكمة وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي رواه الطبراني في السنة والألباني ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته يبقى التواضع يا جماعة مفتاح للعلم والحكمة أهو إنه أحيانا الواحد يقعد يتعجب الناس دي فاهمة الكلام ده إزاي الناس دي ما اتعلمتش قوي الكلام ده لكن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بهذه المعاني الإيمانية ويعيشوا عيشة الصالحين بفضل حسن الخلق إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القادم يبقى الأصل الطيب والإثار والتواضع رابع حاجة أعمال الخير الحاج أحمد بنى مسجدين واحد في قريته والثاني تحت بيته والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بنى لله مسجدا قدر مسحة قطا ولو حتى زاوية صغيرة ولو حتى قدر مسحة قطا يعني ولو حتى قد عش الطير بنى الله له بيتا في الجنة وهذا الحديث رواه البزار والطبراني في الصغير وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني ما شاء الله الحاج أحمد كان من الخيرين ما يتأخرش في أعمال البر وفي الصدقات وهو ده اللي بينفع يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء حديث رواه الطبراني وصححه الألباني صنائع المعروف عمل الخير يحفظك من مصارع السوء عقوبات المعاصي يحفظك من ان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل عليك بسخطه وغضبه ومقته الواحد مننا ما بيبقاش داري احيانا تقع منه ذنوب ويعمل حاجات يمكن تستوجب مقت ربنا سبحانه وتعالى عليه فأحد الحاجات المهمة جدا ان الواحد يستدفع بيها عقاب الله عز وجل صنائع المعاصي أعمال الخير بالذات الأعمال اللي بيتعدى نفعها ناس كتير تنتفع بيها وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره نسأل الله تعالى أن يمن علينا بمثل ذلك فيكون ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه شوفوا بقى صدقات الجارية مصحف يورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه يبقى يجي كده مثلا يعمل شقة للمغتربين مجانا الطلبة الغلابة أو نهرا أجراه زي بقى دلوقتي السبيل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أفضل الصدقات الماء يجيب كولدير ويحطه في مسجد أو يحطه مثلا على ناصية طريق ينتفع به عامة الناس أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته فيلحقه من بعد موته هي دي أعمال الخير خامس حاجة وهي أهم حاجة أنا أعتقد أن الراجل ده وصل للدرجة دي بشيء مختلف غير كل اللي احنا بنقوله ده اعتقد انه كان له عمل سر بيسموها اعمال الخبيئه لا يطلع عليها احد الا الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك وده بس كبير قوي في الاخلاص اعمال السر فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الضياء في المختار وصححه الالباني من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل حاجة ما حدش يطلع عليها وفعلا سبحان الله لما بدأوا يفتشوا في الأوراق لقوا إن الحاج أحمد كان سايب وصولات كفالة أيتام حاجات ما كانش حد عارف عنها أي حاجة فكرني بواحد من كبار مشايخنا لما مات اكتشفوا انه كان بيتصدق بصدقات كبيرة محدش يعرف عنها اي حاجة وتعرف الحكاية ازاي ان الناس لما انقطع عنهم الخير بدأوا يتتبعوا اثر الخير بيجي منين فلان وفلان كان بياخد من مين من فلان قعدوا هكذا الى ان وصلوا ان ده كان من فضل يد هذا الشيخ المبارك واكتشفوا في النهاية إنها كانت من أعماله السر فأبى الله إلا أن يطلعنا على هذه الأعمال الطيبة لنستفيد منها ونتعلم من هؤلاء الأفاضل درس عظيم في الإخلاص أنا لغاية دلوقتي لسه بقول لولاده أبوكم عنده سر كبير كان ورا الخير ده اللي ربنا أكرمه بيه دروس كتيرة استفدناها من قصة الراجل الطيب ده رحمة الله عليه أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يمن عليه بالفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكيد الكلام ده جعلنا كلنا تهفو أنفسنا إلى حسن الخاتمة عشان كده عايز أقول وصفة سريعة علشان ربنا إن شاء الله يكتب لنا جميعا حسن الخاتمة أول حاجة عايزين نعرف كويس إن يا جماعة الأعمال بالخواتيم اوعى تنسى اللحظة اوعى تنسى النهاية وأن إلى ربك المنتهى الأخ عندك نقطة النهاية عندك فما تنساهوش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح ابن حبان بإسناد حسن قال إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله هي الأعمال كده لو الخواتيم كانت طيبة فده يدل إن شاء الله على أن هذا الرجل بإذن الله يكون من أهل الجنة أما إذا ساءت خاتمته تبقى مشكلة كبيرة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة شكله حلو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فشق هذا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يقاتل ويجاهد جهادا عظيما لكن لما جرح في الحرب وتوجع بشدة بسبب هذه الجروح استعجل الموت فقتل نفسه نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة يا جماعة الموضوع يخوف لازم نعمل حساب للحظة دي لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في المسند بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له بيقول لنا ما تفرحوش قوي بشكل واحد انظر ماذا سيختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول نسأل الله العافية نعوذ بالله من الحور بعد الكون نعوذ بالله من السلب بعد العطاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه عشان كده كان يقولوا قلوب المؤمنين معلقة بالسوابق يعني يقعدوا يسألوا ماذا سبق من الله لنا ربنا هيكرمنا بإيه وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا سيختم لنا رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر لو تبت وأحسنت تبدل سيئاتك حسنات يفرح الله عز وجل بك تبقى حاجة تانية ربنا يختم لك بحسن الخاتمة إنما بقى تمكر وتقول أعيش حياتي زي ما أنا عايز وبعد كده لما أحس إن الموت هيقترب مني أبقى ساعتها أتوب وساعتها ينصلح أمري وأبقى أعمل عمل الخير هذا مكر هؤلاء الذين يمكرون السيئات والله يمكر بهم يخادعون الله وهو خادعهم بصفات المنافقين والعياذ بالله عشان كده الذي يحسن ما بينه وبين الله يحسن الله له حاله كله إنما تنتكس إنما ترتد تعوج تلتفت يؤخذ بالأول والآخر فلا تنس خاتمتك فتنسى نسوا الله فنسيهم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التنبيه على موضوع الخاتمة ده كان لما يجي يودع واحد يقول أستوزع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك يقول له ربنا يحفظ عليك أمر دينك وإيمانك وربنا يحفظ عليك أعمالك فلا يختم لك إلا بخير عشان كده لازم ناخد بالنا من الموضوع وما يعديش علينا يوم إلا ونسأل الله تعالى فيه الثبات وحسن الخاتمة اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه يا رب العالمين تاني حاجة لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتك أكثر من ذكر الموت الحديث رواه الطبراني وقال الهيثمي إسناده حسن عن ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة أكثرهم ذكرا للموت والحديث أيضا الذي رواه الطبراني بإسناد حسن عن سهل ابن سعد الساعدي قال مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنون عليه ويذكرون من عبادته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يكثر ذكر الموت قالوا لا قال فهل كان يدع كثيرا مما يشتهي كان بيسيب حاجات كتير نفسه تتمناها كان بيسيبها لله قالوا لا قال ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه شفتوا يا جماعة أهمية ذكر الموت أهمية أن الموت يبقى منا على بال وأنا دايما أقول ليه ما ناخدش موضوع ذكر الموت بشكل إيجابي فيكون سبب لإصلاح الواحد حاله مع ربنا هو إمتى بيبقى صعب على الواحد لما الواحد قلبه بيبقى مكلبش في الدنيا اللهم أعذنا من الدنيا وما فيها مالي وللدنيا يبقى تاني حاجة أكثر من ذكر هادم اللذات يكون هذا إن شاء الله سببا لحسن الخاتمة الأمر الثالث الخوف من سوء الخاتمة بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين كن خايف تسوء خاتمته خايف لحسن يكون مكتوب عند ربنا من أهل النار شقي وكان سفيان يشتد قلقه فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت يا رب سلم يا رب سلم مسلم الإيمان تضيع كل هذه الأمور بيننا وبينك لا يا رب يا رب يا رب حسن خاتمتنا يا رب يا رب نعوذ بك من السلب بعد العطاء يا رب يا رب لا تسلبنا الإيمان يا رب أذنبنا كثيرا وأمهلتنا بحلمك وأنزلت علينا رحمتك فلا تمنعها عنا بذنوبنا يا أكرم الأكرمين كان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك آه. ففي أي الدارين منزل مالك يا رب يا رب تب علينا تب علينا يا رب يا رب أسألك حسن الخاتمة يا رب لا تقبض روحنا إلا وقد رضيت عنه هذا الذي يبلغ حسن الخاتمة الخوف من سوء الخاتمة ومن الأمور أيضا الاستقامة فلذ الحي القيوم يقيمك على درب القوامة والاستقامة لما حضرت الوفاة العماد المقدسي وكان من سادة سلفنا الصالح يقولون ما عرف أنه عصى الله معصية فلما حضرته الوفاة أخذ يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت ثم استقبل القبلة وتشهد ومن نسأل الله حسن الخاتم فالاستقامة لا تروب ولا تزور طريق ربنا ليس لنا شيء سواه ومنها أيضا التقوى فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذا فتح الموصلي أحد كبار الزهاد شوفوا راح صلى العيد فلما خرج وجد دخانا في أنحاء المدينة فبكى وقال قد قرب الناس قربانهم فليت شعري ما فعلت في قرباني عندك أيها المحبوب ثم سقط مغشيا عليه فجيء بماء فمسح به على وجهه فأفاق ثم مضى حتى دخل بعض أزقة المدينة فرفع رأسه إلى السماء ثم قال قد علمت طول غمي وحزني وتردادي في أزقة الدنيا فحتى متى تحبس أيها المحبوب ثم سقط مغشيا عليه فلما أفاق ما عاش بعد ذلك إلا أياما حتى مات هؤلاء خافوا ربهم في السر والعلن ففازوا وربحوا نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى منها أيضا حسن الظن بالله الله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني علشان كده سلفنا الصالح كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته حتى يحسن ظنه بربه وعلامة حسن الظن حسن العمل لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل منها كذلك ده الأمر السابع الصدق يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شوفوا أحوال الصادقين بقى عند الموت العبد الصالح ربعي بن حراش أحد التابعين ذكروا في ترجمته أنه لم يكذب كذبة واحدة وكان عنده ولدين ما كانش عاجبهم اللي بيعملوا طبعا الحجاج في الناس فقيل للحجاج إن أباهما لم يكذب كذب قط لو أرسلت إليه فسألته عنهما فقال أين ابناك قال هما في البيت قال قد عفونا عنهما بصدقك هذا العبد الصالح أقسم بالله ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة أم في النار فقال غاسله إنه لم يزل مبتسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا من غسله الضحكة والابتسامة كانت منورة وشه حال الغسل هو ده جزاء الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آخر حاجة في وصفة حسن الخاتمة التوبة يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عشان كده كان السلف الصالح مع اجتهادهم في الأعمال الصالحة كانوا دايما يجددوا التوبة ويختموا أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد لما احتضر العلاء بن زياد بكى فقيل له ما يبكيك قال كنت والله أحب أن أستقبل الموت بتوبة قالوا فافعل رحمك الله فدعا بطهور جابوا له مية عشان يتوضى فتطهر ثم دعا بثوب جديد فلبسه ثم استقبل القبلة فأومأ برأسه راح محرك راسه كده فأومأ برأسه مرتين ثم اضطجع ومات يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال لمثل هذا الصراع فليعمل العاملون اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي وأتوب إليك من جميع ذنوبي لا إله إلا أنت فما زال يرددها حتى ما رحمه الله وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أخذ يقول اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك لا إله إلا الله نسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا شوفوا كيف حسنت خاتمة هؤلاء وسلوا الله أن تحسن خاتمتنا قال عمير بن هالك تقول التوبة للشاب أهلا ومرحبا وتقول للشيخ نقبلك على ما كان منك يلا يا شباب الوقت بيجري والعمر قصير ومفيش حد مننا عارف اخرته هتبقى عامله ازاي سلوا الله ان ياخذ بايدينا ونواصينا اليه اخذ الكرام عليه ويكتب لنا جميعا حسن الخاتمه هتتبقى معانا القصه الثانيه اللي حصلت معايا وكانت في الحرم الشريف في ثاني أيام العيد نكملها إن شاء الله في المحاضرة القادمة من هذه السلسلة المباركة أحسن خاتمة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم